بسم الله الرحمن الرحيم المفروض احنا هنبدأ ندخل في حتة ال- المسيحية في عهد المسيح عليه السلام وقلنا ان مصادرها او اهمها الاناجيل الاربعة وبعدين هنبقى ندخل في المسيحية في عهد بولس فقلنا ان مصادرها رسائل بولس فقعدنا نتكلم على مصداقية المصادر دي مصداقية أسفار العهد الجديد من ناحية الاستشهاد التاريخي فاحنا قلنا ان في مشكلة رئيسية بتعاني منها أسفار العهد الجديد اللي هي مشك... مشكلة مجهولية المصدر مجهولية المصدر بمعنى احنا مش عارفين الأشخاص اللي كتبوا الكتب دي ومش عارفين هم جابوا الكلام اللي هم كتبوه منين صح طيب انا كنت قلت قبل كده ان المشكله بتاعت مجهوليه الكتبه دي منقسمه لمشكلتين اسفار اصلا مش مكتوب عليها مين اللي كتبها زي الاناجيل الاربعه والرساله للعبرانيين واسفار مكتوب عليها اسامي ناس لكن مش هم فعلا اللي كتبوها وضربنا مثلا على سبيل المثال بطرس منسوب له رسائل في العهد الجديد لكن غالبا بطرس ما كتبش ولا واحده منهم بولس منسوب له 14 رساله بس غالبا هو ما كتبش منهم غير سبعه بس يوحنا منسوب له ثلاث رسائل ورؤيا غالبا هو ما كتبش حاجه منهم وهكذا فدي مشكله ان في اسامي مكتوبه على الاسفار لكن غالبا اصحاب الاسفار دي ما كتبوهاش في نص لسه قاريه النهارده وبالمناسبه بارت ايرمان له الكتاب بتاعه ده اللي اسمه ترجمه اسمه مزور معناه مزور الكتاب اسمه Forged Forged كلمة forging بالانجليزي بيتقال على الحداد يعني بيجيب الحديد كده ويطرق عليه ويشكله بالشكل اللي هو عايزه فهو قاصد يستخدم كلمة على ان الايه الكتب دي متظبطة على مزاج ناس معينة وتعتبر مزورة لان في كتب بتدعي ان كاتبها رسل المسيح وهم في الحقيقة مش هم اللي كتبوها بارت ايرمان في الكتاب ده كان بيسأل سؤال هو بيقول في كتب كتير جدا مزورة كتب مسيحية كثيرة مزورة ولكن الكتب دي من اتكتبت في القرن الثاني والثالث والرابع وهكذا كتب العهد الجديد كلها او مش كلها هو كان دقيق وقال معظمها مكتوب في النصف الثاني من القرن الاول هل في ادله بتوضح ان في ناس كانت بتزور في الفتره المبكره قوي دي ولا استنوا لما كل الرسل ماتوا وبعد كده زوروا يعني هل كان ممكن حد يزور وفي رسل للمسيح لسه عايشين هل في ادله على كده فقال لك في نص في تسالونيكي الثانيه اتنين اتنين عاوز بس آه، ابص على حاجه ده ليه كنتوا آه، عاوزين بس نبص على آه، الرسائل اللي العلماء متاكدين ان بولس كتبها ايه احنا قلنا هم مقسمين رسائل بولس ثلاث اقسام اقسام احنا متاكدين ان بولس كتبها واقسام ممكن يكون ما كتبهاش وممكن يكون كتبها ورسائل احنا عارفين ان هو ما كتبهاش السبع رسائل اللي احنا متاكدين ان بولس كتبها رسالته لاهل روميا وكورنثوس الاولى والثانيه وغلطيا وفيليبي وتسالونيكي الاولى ورسالته لفيليمون يختصروها ازاي دي خليها فليب كده ودي فيليمون عشان تبقى واخد بالك. دول سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هو الاولى والثانيه الكونفرنس دي انت تعتبر مسك واحد وحاجه واحده بس لا رسالة ورسالة رسالتين
يعني هي رؤيا كانت انهي واحده فيهم؟
كل دول السبعة دول احنا متأكدين ان بولس كتبهم السبعة دول احنا متأكدين ان بولس كتبهم طيب في رسالة احنا مش متأكدين بولس كتبها ولا لا اللي هي من ضمنها رسالته الثانية لأهل تسالونيكي طب عاوزين نقرا كده من تسالونيكي الثانية من واحد ونقرا العدد اتنين ونقرا كمان العدد ثلاثة والعدد أربعة نقرا كده نشوف الراجل ده بيقول إيه هو بيقول ثم نس سالونيك الثانية الإصحاح الثاني ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه يعني هو كان معتقد ان المسيح هيرجع تاني وهو هيكون موجود وقت ما المسيح يرجع وحي... وهيجتمع معاه فهو بيقول ايه ان لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمه ولا برساله كانها منا اي ان يوم المسيح قد حضر يعني هو عاوز يقول لهم تثبتوا على ايمانكم مفيش اي حاجه تزعزع ايمانكم ولا حتى رساله كان انا اللي كتبها يعني ايه يعني في ناس كانت بتزور رسائل وتدعي ان بولس اللي كاتبها وتبث فيها افكار معينه او عقائد معينه عشان تزعزع الناس وهي مخالفه لعقائد بولس فدي رسالة احنا مش عارفين بولس كتبها ولا ما كتبهاش ممكن يكون كتبها ممكن ما يكونش كتبها بس الرسالة دي فيها نص بتدل على ان كان في ناس بتكتب باسم بولس طيب حلو قوي فدي احنا المرة اللي فاتت قعدنا نتكلم على المشكلة بتاعت ان اسفار العهد الجديد يا اما مش مكتوب عليها اسامي يا اما مكتوب عليها اسامي واللي مكتوب اساميهم دول مش هم اللي كتبوها غالبا يعني لان في جزء منها رسائل لبولس مكتوب عليها بولس وهو فعلا اللي كاتبها طيب امال الم- المشكله الثانيه ايه المشكله الثانيه مشكله طب الكلام اللي مكتوب ده جابوه منين وخصوصا الاناجيل الاربعه فاحنا عندنا متى فعندنا الأربع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا الاناجيل دي جابت الكلام اللي مكتوب منين والله العلماء ما يعرفوش في بعض العلماء بيقولوا هي حاجة من الاتنين احنا ما نعرفش مصادر محددة نقدر نقول المصدر ده هم خدوا منه لكن هم بيقولوا يا إما مصادر شفهية يا إما مصادر مكتوبة ده شيء بديهي يعني طيب يعني ايه يا اما يعني ايه مصادر شفهيه؟ يعني روايات كانت بتنقل عن المسيح والقصص اللي هم مدونينها دي ووصلت لهم راحوا هم مدونينها او مش بالضروره اول ما وصلت لهم دونوها ده نتاج روايات كتير هم سمعوها عن المسيح ومتخزنه في عقولهم وقرروا في يوم من الايام ان هم يدونوها الكلام ده كله مهم علشان خاطر لازم ناخد بالنا من حته ان الروايات على بال ما وصلت لهم وصلت لهم ازاي ولو هو ما دونش اول ما كتب آه، اسف لو ما دونش اول ما وصلت له الرساله طب هو قعد قد ايه على بال ما دونها فالروايه قعدت فتره في دماغه طيب هو ما نسيش منها حاجه او تفاصيلها إيه، اهتزت بالنسبه له فاهم فالموضوع ده مهم بيؤخذ بالحسبان طيب ممكن الروايات تنتقل شفاهة لغاية ما وصلت له ممكن يكون دونها على طول وده خير وبركة وده الأفضل فذاكرته هتكون لسه فريش يعني أو هو حفظ الروايات وبعد كده حس إن الكنيسة محتاجة أو الجماعة المؤمنة دي محتاجة إن أنا أدون لهم الكلام ده عشان يعرفوا راح مدونها طيب ايه بقى المشكله في الروايات اللي بتنقل شفاهة قلنا ان في العالم القديم ما كانش فيه ضوابط لنقل الروايات شفاهة وما كانش فيه ضوابط انا اخد الروايات من مين فاهم ازاي يعني ممكن فلان البقال ده سمع حاجة اروح اخد منه وما عنديش مشكلة بقى الراجل ده صادق ولا كاذب ولا ممكن يغير ولا ما يغيرش فانا ما عنديش ضوابط انا باخد الرواية من مين ومفيش ضوابط عند الناس لما بينقلوا الرواية ما بينهم وبين بعض مش بيكونوا متحفظين في ان هم ينقلوا الرواية زي ما سمعوها بالظبط ممكن يختصر فيها ممكن يغير ممكن يزود حاجات اصلا ما حصلتش وهكذا طيب فهو ما عندوش ضوابط مين ياخد منه الروايه والناس عامه ما عندهمش ضوابط في نقل الروايه وبعدين الروايه برضو كانت بتنقل ما بين لغات ولهجات مختلفه فكأن الروايه كل شويه بتترجم ولما بيحصل في ترجمه المعنى بتاعت الروايه بتتغير كل الاسباب دي ده لو هم كتبه الاناجيل خدوا من مصادر شفهيه كل ال- المواضيع دي بتبرر لنا هي ليه الاناجيل ممكن تذكر نفس الروايه بس الروايه مختلفه يعني هي القصه موجوده في متى قصه موجوده في لوقا قصه موجوده في يوحنا نفس القصه او مثلا قصه الست اللي هي بتاعت الطيب ودهنت المسيح ومش عارف ايه قصه موجوده في الاربع اناجيل ليه الاربع اناجيل مختلفين في نفس القصه لان اه لو الموضوع بشكل شفهي واضح ان كل واحد وصلت له حكايه على بال ما اتغيرت ما- وهي بتنتقل ما بين الناس وعلى بال ما اتغيرت وهي بتنتقل ما بين اللغات واللهجات القصه وصلت لكل واحد بشكل مختلف طيب لو هو بينقل من مصادر مكتوبه هل كان اصلا في حاجه بتدل ان في مصادر قديمه كانت مكتوبه يعني يقدروا ينقلوا منها اه في في اشهر دليل زي النص بتاع انجيل لوقا اللي هو بيقول اصلا ان في ناس كتير كتبت فانا كمان هكتب فلوقا بيوضح بما لا يدع مجالا للشك ان في كتابات تانية زي كتابه هو وبعدين في الاكتشافات الحديثة اللي هي زي مثلا انجيل توما القبطي ده العلماء بيأرخوه انه بيرجع في نفس زمن الاناجيل الاربعة ان ما كانش اقدم منهم طيب كويس قوي فممكن يكون فعلا في مصادر مكتوبة الاناجيل دي نقلت منها احنا ما نعرفش ايه هي المصادر دي وما نعرفش المصادر دي اصلا جابت منين برضو نفس مشكلة المجهولية لكن في نقطة كمان ان احنا ثبت لنا بالدليل ان ممكن كاتب انجيل سواء بقى هو مقتبس من مصدر مكتوب او وصلت له روايه معينه ثبت لنا بالدليل ان كتبه الاناجيل ممكن يغيروا في القصص اللي وصلت لهم لاسباب كتيره جدا من ضمن الاسباب ان ممكن يكون هو شايف ان في حاجه غلط في القصه فبيصلحها او شايف ان هو ال- القصه محتاجه تتغير علشان مساله ايمانيه يعني في نقطه معينه عاوز ابرزها او تفاصيل معينه عاوز اضيفها علشان ليها آم، حاجه ايمانيه بالنسبه لي هتفيدني ناخد مثال مش عارف انتوا سمعتوا مني المثال ده ولا لا المثال بتاع انجيل مرقس اللي هي القصه بتاعت آه، ابياثار رئيس الكهنه ده في اخر إيه؟ اه اخر اخر الاصحاح الثاني من العدد 23 ل 28 اكتبوها كده عندكم نفوت على القصه دي بسرعه ونكتب بس هي موجوده فين في الاناجيل الثانيه فهو كاتب في العدد 25 فقال لهم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو الذين معه كيف دخل بيت الله في أيام أبي ثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا فالقصة دي بتقول ان المفروض المسيح بيقول انتوا ما مش عارفين ايه اللي حصل ايام داوود لما جاء هو واللي كانوا معاه لما دخلوا بيت الله في ايام ابياثار يعني ابياثار في ايامها كان هو اللي ماسك بيت الله رئيس الكهنه ده الكلام ده موجود في مرقس طيب نفس القصة برضو موجودة في متى فين انجيل متى اهو في انجيل متى الاصحاح الكام ثانية واحدة عارفين ال اهو في العدد آه، في الاصحاح ال 12 بدايته خالص من العدد واحد للعدد 8 بالمناسبة الكتب بتاعت العهد الجديد دي اهي بيبقى فيها في الاخر جدول الجدول ده اسمه آه، موضوعات الانجيل في كتبه الاربعه تمام بيكتب الموضوع ويقول لك الموضوع ده موجود فين في متى فين في مرقس فين في لوقا فين في يوحنا فده مفيد جدا ان انت تعرف طب انت قريت قصه في انجيل طب القصه دي هل موجوده في اناجيل تانية وموجوده فين وبرضه لو انت نسيت قصه معينه موجوده فين فاكرها مثلا في انجيل وعاوز تفتكره هو موجود فين في انجيل تاني فتاخد بالك بس من العنوان اللي هو العنوان هنا بتاعت ابياثار اه، رب السبت فتشوف ما قصه رب السبت دي موجوده فين وتطلعها طيب المهم في انجيل متى عمل ايه في 12 3 بيقول فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه نفس الجملة بالظبط بتاعت مرقس أم إيه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط فراح حذف العبارة بتاعت إيه في أيام أبيثار رئيس الكهنة ده متى طيب القصة فين في لوقا ايه ممتاز في بداية الإصحاح السادس نقرأ كده في العدد الثالث بيقول فأجاب يسوع وقال لهم أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاء هو الذين كانوا معه كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط فراح حذف هو كمان عبارة إيه في أيام أبيثار رئيس الكهنة معظم العلماء تقريبا بيقولوا حاجة من الاتنين يا إما القصة بالفعل كانت بتذكر عبارة في أيام أبيثار رئيس الكهنة ومتى ولوقا حذفوها علشان عارفين إن دي عبارة غلط تاريخيا فمش عاوزين يقعوا في الغلط اللي ايه اللي موجود في الروايه في بعض الناس بيقولوا لا ده متى ولوقا هم اللي صح والروايه فعلا اصلها من غير عباره في ايام ابياثار لكن في حد وحش شرير زود عبارة في أيام أبي يسار عشان ي- ي- يحط في الكتاب غلطة بيحرف الكتاب يعني يبقى نبص على كلام العلماء بعدين بس ده دي نقطة كنت حضرتك قلت ان النص الاصلي اصلا موجود في صمويل 12
لا مش بقول نص الأصلي القصة دي التاريخية موجودة في صموئيل ممكن نقراها بس
ماشي صم... صموئيل الاول تقريبا الصح ال 12 خد طيب انا هطلعه من عندي هنا ادي صموئيل الاول مش عارف 12 ولا 21 تقريبا 21 21 صموئيل الاولى 21 واحد فبيقول ايه فجاء داوود الى نوب الى اخي مالك الكاهن فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا أنت وحدك وليس معك أحد فقال له داود لأخي مالك الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به وأما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني فهو هنا أصلا في مشكلتين أول مشكلة ان الكاهن اسمه اخي مالك ما اسموش ابيثار تاني مشكله ان داوود كان لوحده ما كانش معاه حد اصلا والكاهن بيقول له انت ليه مش معاك حد فراح قال له اصل في حوار كده فما حدش معايا ففي اكتر من مشكله في ال- في النص بس اهمها موضوع ابيثار طيب في قصه تانية فيها تحريف او كاتب الانجيل غير القصه بس عشان خاطر حاجه ايمانيه في قصة ثواني فين نسخة العهد الجديد اهو هبص كده في الجدول اللي ورا الجدول اللي ورا ده بيبقى حاطط آه، صليب الص- جنب كلام معين الصليب ده معناه امثال النجمه معناها معجزه فاحنا ندور على معجزه آه، شفاء ابنه ييرس واحد كان اسمه ييرس والمسيح شفى ابن ابنته تقريبا هو شفاء آه، خادم المئة لا مش هو ايه في صفحه 24
فين ده ابن دايروس وشفاء منزله ايوه شفاء ابنة يايرس دي افتحها في انجيل مرقس 5 آه، 21 ادي اهو نفتح 5 21 بيقول ايه ولما اجتاز يسوع في السفينة أيضا إلى العبر اجتمع إليه جمع كثير وكان عند البحر وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا إيه بقى ابنتي الصغيرة على آخر نسمة ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه طيب دي القصة في مرقس في متى ال- ال- القصة موجودة فين؟ في متى القصة موجودة في 9 18 نفتح متى 9 18 بيقول ايه وفيما هو يكلمهم بهذا اذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا ان ابنتي الان ماتت لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا ايه الفرق ما بين القصتين مرقس اه مرقس بيقول ان بنته على اخر نسمه يعني يعني بتموت بس هي لسه عايشه فهو المفروض هيعمل ايه هيشفيها في متى قال لك ايه دي ماتت حالا ماتت فانت هتعمل ايه هتيجي تحييها من الموت معظم العلماء بيقولوا ان اصل القصه ان هي فعلا كانت مريضه والمسيح هيجي عشان يشفيها لكن متى غير القصه فخلاها لا دي ماتت وهيجي يحييها طب ليه المعنى الايماني ده ان هو بيحيي الاموات قال لك قال لك دي معجزه تعبانه موضوع شفاء المرضى المسيح كان بيعمل حاجات اعظم من كده في قصه تانية مشهوره مثلا في مرقس القصه بتاعت الراجل المجنون اللي خرج منه الشياطين ودخلها في الغنز... في الخنازير عارفين القصه دي دي موجوده فين ايوه دي موجوده فين دي نبص كده في الجدول شفاء رجل به روح نجس لا مش هي في لوقا النص اللي فات بيقول لما كانت في حال الموت يعني الراجل كان بيقول لسه لسه بتموت يعني شفاء اصم ولا شفاء لا
شفاء عميل واخر اعمال
شفاء رجل به روح نجس بس مش هي دي لا هي اسمها شفاء ايه؟
طرد الشياطين وغرق الخنازير افتحوا اه افتحوها كده اه افتحوها كده في مرقص خمسة واحد
مرقس خمسة.
بيقول ايه وجاء الى عبر البحر الى كورة الجدريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل ده إيه ده فين ده في مرقس طب في متى في 8 28 نفتح متى 8 28 اهو بيقول ايه ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يكن احد يقدر ان يجتاز من تلك الطريق ال- ال- المشكلة دي فيها ايه بقى
لما يقدر احد ان يربطه ولا- لا لا مش دي المشكلة
وجاء ما هو التاني في العدد أربعة بيقول لك لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله هنا الانسان هنا اليونان يعني ممتاز هنا قال لك في في مرقس قال لك إنسان واحد في متى قال لك اتنين في خلاف تاني في هنا بيقول هنا البقرة كورت خرج من السفينة هنا ما عادش موضوع السفينة طبعا مش مهم السفينة
مجنونان خارجان من القبور مش قادرين يطلعوه
هنا دي روح نجس وهنا ما لا.
مجنونان.
في انجيل مرقس بيقول وجاءوا الى عبر البحر الى مكان اسمه الجدريين ده في مرقس لكن في متى بيقول ايه الى كورة الجرجسيين الجدريين دي من مكان اسمه جدرة فأهلهم اسمه اسمهم جدريين طب والجرجسيين دي من مكان اسمه جراسة فال... طب فين جراسة وفين جدرة دول موجودين في الخريطة لو تبص كده على الخريطة اللي عندك ورا هتلاقي ان في مكان اسمه جدره وفي مكان اسمه جراسة ده مكان وده مكان تمام طيب هو ليه انجيل بيقول جدرة وانجيل بيقول جراسة اصل معظم العلماء بيقولوا ان القصة في الاصل كانت زي ما كتبها مرقس انه جدرة صح مش مرقس بيقول جدرة جدريين
يدرجيه وانه انسان واحد مش اتنين فقال لك لا متى غير القصه بدل ما هي جدريين خلاها جرجسيين لان نهايه القصه بتقول ان الروح خرج من الراجل دخل في الخنازير وقعوا في البحر لس- لكن جدره ما جنبهاش بحر فغير جدره خلاها الجرجسيين بتاعت جراسه عشان جراسه جنبيها بحر وطيب هو ليه خلى مجنون واحد خلاها مجنونين قال لك برضه عشان تعظيم قدر المعجزه اللي بيعملها المسيح وحاجات زي كده الكلام ده كلامهم ولا كلام ده؟
كلام المسيحيين بس من التفاسير العلميه مش التفاسير الحاشا لاي كلام تمام طيب هي فين اليهوديين بقى كويس؟
ايه هات فلسطين في ايام المسيح اهي والجراس في جريز
جراسه دي وجدره اهي جدره فوقيها يعني.
آه.
جراسه وجدره تمام طيب في بقى مصيبه اكبر من دول كلهم دي تعتبر تحريفات ما بين كتبه الاناجيل هم بيغيروا القصص بس الاسباب ايه تافهه شويه او التحريف مش كبير قد كده في تحريف تاني اكبر بكتير عارفين قصه العشاء الاخير موجود فين في متى وفي مرقس وفي لوقا في متى ومرقس ولوقا التلاتة بيقولوا ان المسيح إيه اللي حصل إيه قعد مع التلاميذ في يوم العشاء الاخير اللي هو يوم الفصح واكلوا الفصح وبعد كده اتقبض عليه بالليل واتعرض للحكم تاني يوم اتصلب تاني يوم تمام طيب ده متى ومرقس ولوقا بيقولوا الكلام ده لكن لما احنا بنيجي نبص بقى على انجيل يوحنا انجيل يوحنا ما فيهوش اصلا العشاء الاخير وما بيقولش المسيح قعد مع التلاميذ ولا كسر ولا إيه، ع- ولا كل خبز ولا شرب خمر ولا اي حاجه من دي امال انجيل يوحنا بيقول ايه انجيل يوحنا بيقول
كام؟
ثواني في يوحنا 19 31 هو المفروض بيقول في من اول 28 بيقول ان يسوع كان متعلق على الصليب وقايل ايه انا عطشان وبعدين ما لقوا له اسفنجه وبعدين راح قال قد اكمل ومات في العدد 31 بيقول ايه ثم اذا كان استعداد فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت لان ذلك السبت كان عظيما سال اليهود بيلاطس ان تكسر سيقانهم ويرفعوا طيب إيه معلش انا اسف سيبك من النص ده في ن- نص قبليه اهو اه في في 18 28 اليهود المفروض راحوا لبيلاطس فقالوا ايه ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية وكان صبح ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيعملوا ايه بقى فيأكلون الفصح ده معناه ايه ان ما كانش لسه ميعاد الفصح ما جاش اصلا ده بحسب انجيل يوحنا لكن الاناجيل التانية الفصح كان اتاكل اصلا وكان هو كل معاهم الفصح وخلي بالك ده عيد يهودي له ميعاد يعني ده مش حوار ايه ده هياكل الفصح في مزاج لوحده والباقيين هياكلوا لا ده طقس يهودي فعلشان كده انجيل يوحنا بيقول ايه كلهم ما رضيوش يدخلوا عشان ما يتنجسوش ما يتنجسوش ليه يعني ليه يعني
عشان هيقتلوه مثلا لا اصل بيت الولايه ده بتاع واحد ايه يهودي وثني اصلا آه.
ما هو مش حاكم روماني اه
فبيت اليهود اصلا اليهود بيعتقدوا ان ال... ان الوثنيين او غير اليهود اصلا كلاب وخنازير انجاز فهم ما رضيوش يدخلوا بيت الولايه عشان ما يتنجسوش عشان اصل ده كافر وثني ومش عاوزين يتنجسوا عشان يقدروا ياكلوا الفصح لكن في متى ومرقس ولوقا هو اكل الفصح خلاص طيب انجيل يوحنا بيقول ان اليوم اللي كانوا فيه ده هو كان اليوم اللي اخره بالليل هاكلوا الفصح فهم عاوزين يقولوا ان بحسب انجيل يوحنا المسيح اتصلب ومات في الوقت اللي المفروض اليهود بيذبحوا فيه وياكلوا ومن ضمن المأكولات او من ضمن الحاجات اللي اليهود بياكلوه في ال... في اليوم ده بيذبحوا ايه؟ خروف وياكلوه. طب هو ليه يوحنا قال ان المسيح اتصلب في الوقت اللي اليهود بيذبحوا فيه خرفان؟ عشان كاتب انجيل يوحنا بيصور المسيح على انه حمل الله اللي هيرفع خطيه العالم فهو عاوز يخليه بقى ايه خلاص الموضه القديمه دي اللي اليهود بيذبحوا فيها خرفان علشان يكفروا عن خطاياهم لا ده هو المسيح هو حمل الله اللي اتذبح مكان الخرفان ده اهي فغير في التاريخ علشان يدي لمحه ايمانيه لان التاريخ بحسب الاناجيل الثانيه بتقول لا ده المسيح كلب واليهود كلوا وتاني يوم اتصلب فاهم ازاي؟ طيب حلو قوي طب هم بيثبتوا ازاي ان هو ان الانجيل الفلاني هو هو اللي كتب الروايه صح والباقيين لا؟
هقول لك. احنا كنا بنقول ان في مصادر ش- ي- شفهيه او مصادر مكتوبه احنا مش عارفين بالظبط ثانيه يا أحمد. المهم احنا كنا بنقول في مصادر يا اما مكتوبه يا اما مصادر شفهيه طيب هو المفروض بقى الاناجيل الاربعه دي مصادرها ايه بالظبط خدت شفهيه ولا مكتوبه ولا ايه نظامها واحنا عارفين من خلال مقارنه القصص ما بينهم بنقدر نعرف اه في بعض الكتبه الاناجيل غيروا في قصص لاهداف معينه طب القصص دي اصلا جايه منين وازاي بيعرفوا ان انهي قصه هي اللي صح والقصه الثانيه هي اللي غلط المهم العلماء لما درسوا نص الاناجيل الاربعه وجدوا ان في ثلاث اناجيل شبه بعضيهم دول بيسموها الاناجيل الازائيه وفي انجيل رابع مع نفسه اناجيل ازائيه كلمه ازائيه دي اصلها كلمه يونانيه وبيقولوا عليها بال... بالانجليزي synoptic synoptic gospels اللي هي الاناجيل ال- الازائيه ساينوبتيك دي جايه من كلمه يونانيه معناها ان تقدر تشوف الحاجات دي مع بعض يعني إيه؟ يعني تشوف الانجيل ده مع الانجيل ده مع الانجيل الثالث تلاقيهم شبه بعض يتشافوا مع بعض اه فده معنى كلمة أناجيل إزائية طب أنهي هما الأناجيل الإزائية مرقس ومتى ولوقا طيب انجيل يوحنا مع نفسه ليه انجيل يوحنا مع نفسه ليه اكتر من سبب اولا محتوى الانجيل ماله انجيل يوحنا ومحتواه قال لك انجيل يوحنا بيحتوي على قصص كثيره جدا ومش قصص تحديدا حوارات يعني ايه حوارات يعني المسيح بيكلم ناس والناس دول بيكلموه ويقوم هو ردد عليهم وحوارات زي كده ده متكرر كتير في انجيل يوحنا ومش بنلاقيه في اي انجيل تاني وبعدين طابع الانجيل ازاي طابع الانجيل ان متى ومرقس ولوقا بنلاقي فيهم امثال للمسيح وانه دايما بيتكلم بامثال لكن انجيل يوحنا ما فيهوش مثل واحد يعني انت لو فتحت انجيل متى ومرقس ولوقا هتلاقي إيه، مثل ملكوت السماوات زي حبة خردل مش عارف مين كذا كذا كذا وادي لك مثل مثل الكرامين كان في كرامين ومش عارف مين وكذا وكذا وكذا وكذا تفتح انجيل يوحنا ما تلاقيش ولا مثل واحد والنقطة اللي احنا قلناها قبل كده ان هي مليانة حوارات والحوارات دي مش بنلاقيها في متى ومرقس ولوقا وفي حاجة تانية إن شخص المسيح في إنجيل يوحنا مختلف عن متى ومرقس ولوقا يعني إيه؟ يعني غالبا في متى ومرقس ولوقا المسيح بيخفي شخصيته إزاي؟ زي على سبيل المثال في إنجيل مرقس أو في الثلاث أناجيل الإذائية بنلاقي مثلا قصة شفاء الأبرص فالابرص ده بيقول له آه، اشفيني فراح شفاه فراح قال له ايه لو فتحنا عارف ان هو ال- المسيح فراح قال له قال له ايه فللوقت مرقص واحد من 40 ل 45 هو بيقول فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له إن أردت تقدر أن تطهرني فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر فانتهره وارسله للوقت وقال له انظر لا تقل لاحد شيئا فبنلاقي السمه دي موجوده في الاناجيل الايذائيه ما تقولش لحد بيجي واحد مثلا بيخرج الشياطين فالشياطين بيقولوا ما لك ولنا يا يسوع ابن الله وانت جاي عشان تعذبنا ومش عارف ايه فبيروح ينتهرهم عشان يسكتوا يعمل معجزه مع الناس فيقولوا له ما تقولوش لحد بيكتم على شخصيته ومش عاوز حد يعرفه في انجيل يوحنا بنلاقي ان هو بيعلن عن شخصيته زي ايه مثلا الست اللي كانت قعدت على البير نفتح كده بدايه انجيل يوحنا حديثه مع المرأة السامرية في الإصحاح الرابع نشوف مثلا إيه ثواني في عدد 25 المرأة دي المفروض هو راح لقى مرأة قاعدة على البير وقعد يحكي معاها وقلنا إن إنجيل يوحنا مليء بمثل هذه ال- الحوارات وغير موجوده في الاناجيل الثانيه فالست بتقول له انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء فراح المسيح قال ايه فقال لها يسوع انا الذي اكلمك هو انا المسيح طيب ده ما بنلاقيهوش في الاناجيل الثانيه دايما بيكتم ومش بيحب الناس تقول ولا بيقول لحد برضه في انجيل يوحنا نبص كده على الاصحاح التاسع في العدد 35 فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له اتؤمن بابن الله يوحنا 9 35 فاجاب ذاك وقال من هو يا سيد لاؤمن به فقال له يسوع قد رايته والذي يك- يتكلم معك هو هو فاعلن عن نفسه بكل صراحه وما فيش اي مشاكل احنا ما بنلاقيش ان ده شخص المسيح في الاناجيل الثانيه فعشان كده العلماء عارفين يوحنا ده مع نفسه كمحتوى ما فيهوش امثال مليان حوارات مش بنلاقيها في اي حته تانية وحتى شخصيه المسيح نفسه ان تحس انه في عنده قوه وبيعلن عن شخصه آه، بمنتهى الصراحه وما عندوش اي مشاكل في مرقس ومتى ولوقا بنلاقي ان الاناجيل الثلاثه دي محتواها قريب من بعض نفس القصص بنلاقيها في الثلاث اناجيل وتقريبا شخص المسيح قريب هو مش واحد بس قريب طيب يوحنا ده مع نفسه خلاص وهنبقى نتكلم عنه بعدين مرقس ومتى ولوقا ليه شبه بعض العلماء لما درسوا نص الثلاث اناجيل لقوا ان تقريبا 99% من انجيل مرقس موجود في متى وموجود في لوقا يعني ايه يعني غالبا اي قصه قريتها في م- في مرقس هتلاقيها في متى وهتلاقيها في لوقا طيب بس الموضوع مش كده وبس امال ايه قال لك ده احنا لما بندرس القصص دي من اللغات الاصليه بنلاقي ان كان القصه منقوله بشكل حرفي مع بعض الاختلافات الطفيفه زي ايه مثلا ناخد القصه بتاعت الابرص ده هو اللي احنا كنا لسه بنقراه موجود في مرقس واحد من 40 ل 45 ماشي طيب هو موجود فين في متى مثلا تعالوا اما نبص في متى كده نقعد نقلب لغايه ما نجيبه شفاء الأبرص في الإصحاح الثامن في العدد رقم واحد ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فاطهر وللوقت طهر برصه فقال له يسوع انظر لا تقل لأحد بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له نقراه كده من مرقس ونقارن بسرعة الراجل ايه فأتى إليه أبرص في مرقس واحد خ- أربعين فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له إن أردت تقدر أن تطهرني نفس العبارة في متى بيقول يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني طيب وبعدين في مرقس بيقول فتحنن يسوع لكن في متى ما بنلاقيش الرد الفعل العاطفي وده له سبب ممكن نحكي عنه بعدين لكن بيبدا على طول بيقول فمد يسوع يده ولمسه في مرقس بنلاقيه بيقول ويسوع فتحن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فاطهر نفس الكلمه في مرقس اريد فاطهر وبعدين فللوقت طر- طهر برصه في مرقس فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر وبعدين فقال له يسوع انظر ان لا تقل لاحد في مرقس بيقول إيه، لا تقل لاحد شيئا بل اذهب اري نفسك للكاهن تقريبا نفس الكلام فالمهم العلماء لما بيقارنوا بعض المقاطع كده ايه القصه موجوده في مرقس غالبا بنلاقيها في متى وكمان في لوقا ولما بيقارنوها من ناحيه اللغات الاصليه بيلاقي كأن الالفاظ واحده مع بعض التغييرات الطفيفه طيب العلماء بقى برروا الموضوع ده بايه يعني قالوا قالوا ما هو سبب ان الروايه اللي موجوده في مرقس بنلاقيها في متى وبنلاقيها في لوقا قالوا السبب ان متى كان عنده انجيل مرقس وكان بينقل منه ولوقا برضه كان عنده انجيل مرقس وكان بينقل منه فبالتالي ايه اللي حصل ان مرقس منقول في متى ولوقا فالقصه اللي في مرقس بنلاقيها في متى ولوقا ده السبب اللي العلماء بيحطوه او دي النظريه اللي بيقولها العلماء علشان يبرروا حقيقه ان كل قصص مرقس تقريبا موجوده في متى ولوقا ولما بنقارنها من ناحيه الالفاظ بنلاقي تقريبا الالفاظ واحده مع بعض التغييرات الطفيفه. طيب بس في قصص ادي ده ده سبب بيخلي مرقس ونفس قصصه موجوده في متى ولوقا يعني القصه الواحده موجوده في الثلاث اناجيل الاذاعيه بس في حاجه كمان قال لك في بعض القصص او الروايات بنلاقيها موجوده في متى وفي لوقا لكن مش موجود في مرقس وبرضه مش موجود في يوحنا يعني في شبه ما بين الاثنين دول قصه موجوده في متى بنلاقي زيها في لوقا زي ايه مثلا الصلاه الربانيه عاوزين نصلي يا يسوع نصلي ازاي فرح نصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات كذا كذا كذا ده موجود في متى وموجود في لوقا زي مثلا الموعظه على الجبل موجود في متى وموجود في لوقا مش موجود في مرقس ولا موجود في يوحنا طيب العلماء بيبرروا ازاي وجه الشبه ده ان نفس الروايه موجوده في متى ولوقا مع بعض التغييرات الطفيفه يعني مش هي نفسها copy و paste لا في برضه تغيير فيها طب ه- بس ده معناه ان نفس القصه وصلت للاتنين ما وصلتش لمرقس ولا وصلت ليوحنا فراح قالوا ده كان في مصدر مجهول احنا ما نعرفوش بس واضح ان اطلع عليه متى واطلع عليه لوقا المصدر ده العلماء بيقولوا عنه انه Q source بيسموه المصدر الازائي او ال Q source Q source يعني ايه هي اصلا من اصل كلمه المانيه ثانيه واحده بس من اصل كلمه المانيه بتكتب كده اهو الكلمه دي بالالماني بتتنطق Quelle Quelle Quelle المهم ان العلماء بيختصروها Q المصدر Q Quelle دي معناها ايه بالالماني معناها المصدر يعني ايه يعني هم العلماء لما جم درسوا قالوا في مصدر نقل منه متى ولوقا بس احنا ما نعرفش ايه هو المصدر ده فهنسميه المصدر وخلاص فسموه ال Quelle او ال Q source المصدر الازائي فالمفروض متى ولوقا نقلوا من ال Q source ده هو فده اللي بيبرر ان متى ولوقا شبه بعض نقلوا من مصدر وان القصص اللي في مرقس موجوده برضه في متى وموجوده في لوقا علشان هما الاثنين نقلوهم من مرقس طيب وبعدين راحوا قالوا بس في قصص موجوده في لوقا مش موجوده في اي انجيل تاني وقصص موجوده في متى مش موجوده في اي انجيل تاني فقالوا اصل لوقا ده كان عنده مصادر بس احنا ما نعرفهاش ومتى ده برضو كان عنده مصادر واحنا ما نعرفهاش بس ده اللي بيبرر ان لوقا عنده قصص مش موجودة في اي انجيل ومتى عنده قصص مش موجودة في اي انجيل الرسمة دي العلماء بيرسموها في كتبهم وهتلاقوها في كتب التفسير وبتتشرح دي بيسموها النظرية الرباعية بيسموها النظريه الرباعيه على اساس ان هي بتترسم اربع مربعات وبس بينفضوا للاثنين اللي على جنب دول تمام اساسها الاربع مربعات دول يعني فال Q ده المصدر الازائي ال Q source ايه المصدر الازائي ده هو إيه ليه متى ولوقا عندهم قصص شبه بعض كانوا بينقلوا من مصدر احنا ما نعرفوش طيب وليه كل اللي بنلاقيه في مرقس بنلاقيه في متى ولوقا عشان متى ولوقا نقلوا من مرقس بس في قصص لوقا عنده قصص مش موجوده في انجيل تاني كان عنده مصادره الخاص ومتى كان عنده قصص مش موجوده في انجيل تاني عشان كان عنده مصادره الخاص خلوا بالكم العلماء لما بيقولوا ان وكيو وال ما بيقدروش يحددوا كيو ده مصدر واحد ولا اكثر من مصدر يعني هل متى ولوقا كان تحت ايديهم اكتر من مصدر هما الاثنين اطلعوا على الاكتر من مصدر ده وهل الاكتر من مصدر ده مكتوب ولا شفاهة رواية شفهية محدش يعرف في بعض العلماء بيقولوا هل ممكن ال Q source ده يكون انجيل بمثابة الاصل بس ما بقاش موجود ما بين ايدينا دلوقتي الاقوال دي بقى احنا بنجمعها ونقول اه ده ده ده العلماء بيقولوا ان كان ممكن يكون في انجيل يعتبر هو الاصل وايه المانع ان يكون ده فعلا انجيل المسيح وهو بقى اللي كان فيه الاقوال او التعاليم المشتركه ما بين متى ولوقا خصوصا ان احنا بنلاقي المشترك ما بين متى ولوقا حاجه زي موعظه الجبل وهي عباره عن تعليم للمسيح وكلامه او الصلاه الربانيه وهي عباره عن تعليم وكلامه فايه المانع ان ال Q source ده يكون فعلا انجيل بمثابه الاصل وكان هو فعلا انجيل المسيح واللي ما بقاش موجود ما بين ايدينا دلوقتي طيب هو ليه ممكن يكون كان في انجيل او كتاب وما بقاش موجود يعني ليه ما يكونش موجود ما بين ايدينا دلوقتي قال لك اصل ممكن الانجيل ده مثلا مثلا يعني الناس نقلت منه حاجات واقتبست منه حاجات في كتب جديده والكتب الجديده دي هي اللي تم استخدامها وتداولها والاصل نفضوا له وما بقوش ينسخوه فاختفى اندثر تمام ده ممكن يكون حصل فعلا ان مثلا متى ولوقا نقلوا من المصدر ده او متى ولوقا ومرقس او الله اعلم ما هو مرقس جاب قصصه منين؟
اكيد من اكيد له مصدر هو لا هم مش بيقولوا ملكيوم او لو كان ملكيو كان متى ولوقا كان عند الثلاثه بس متى ولوقا عندهم قصص مش عند مرقس فقال لك ده مصدر لوحده طب هو يعني مرقس كان جاب قصصه اللي متى ولوقا نقلوها منه منين برضه اكيد كان عنده مصدر بس هم ما بي ما بيدخلوش بقى في حته طب م- ايه بقى مصادر مرقس برضه انت لو عاوز ت- تكتبها ان إن واحد كان عنده مصادر مثلا براحتك مفيش مشكله هو اكيد ما نقلش من الهوا يعني يا اما كان عنده حاجات شفهيه دونها يا اما كان عنده حاجات مكتوبه والله اعلم هو مصدر واحد ولا اكتر من مصدر بس العلماء مهتمين اكتر بحته ال- ال Q source ده متى ولوقا قصصهم المتشابهه دي جابوها منين؟ من مصدر ازائي Q source. طب هل ده كان شفهي ولا كان مكتوب؟ هل ممكن يكون انجيل بمثابه الاصل؟ في بعض العلماء بيقولوا كده. طيب. المهم الحياه عندنا سودة خالص ما نعرفش هم جابوا منين دي مجرد رموز بنرمز لها ما نعرفش قال ده اكتر من مصدر ولا مصدر واحد شفهي ولا مكتوب ام كذلك وكيو كذلك والمصادر اكيد اللي مرقس جاب منها. الواقع هو ان احنا عندنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا ومليانين روايات طيب العلماء بيسالوا نفسهم سؤال بقى خلي بالك ما احنا ممكن في روايه بنلاقيها في مرقس وفي متى وفي لوقا الروايه دي بنلاقي ما بينها اختلافات زي مثلا قصة أبيثار دي موجودة في التلاتة بس في تغييرات طيب احنا عاوزين نعرف أولا ايه؟ لا لا مش هو. عاوزين نعرف مين في التلاتة يعتبر هو اللي اصل الروايه يعني ايه اصل الروايه يعني هو عاوز يشوف الروايه دي وصلت لانجيل وبعدين وصلت لباقي الاناجيل انا عاوز اعرف اقدم شكل للروايه واصح شكل للروايه بحكم ازاي في- في طيب ماشي لا لا شكرا عليه الصلاة شكرا شكرا فأنا عندي دلوقتي رواية موجودة في مرقس وموجودة في متى وموجودة في لوقا أنا عاوز أعرف الرواية أقدم وأصح شكل ليها هو اللي موجود في أنهي إنجيل معظم العلماء بيقولوا يا إما مرقس يا إما لوقا يوحنا ده هو بننفض له من ناحيه التاريخ ليه بننفض له من ناحيه التاريخ اول حاجه هو اقدم انجيل فيهم يعني أ- أ- اكتر انجيل متاخر فيهم يعني احنا قلنا ان مرقس ده اتكتب ما بين 65 و 75 ومتى ولوقا اتكتبوا ما بين 75 و 85 ويوحنا ما بين 95 و 100 فاحنا قلنا ان في لحظة وقوع الحدث ولحظة تدوين الحدث فيوحنا ده آخر واحد فيهم عندنا متى ولوقا وبعدين عندنا مرقس طيب هم اشمعنى يا إما مرقس يا إما لوقا اللي بيرجحوا قال لك ساعات بناخد بكلام مرقس لان بشكل نظري هو اقرب واحد لوقت حدوث ال- الحدث ما هو احنا ما نملكش غير كده يعني انا عندي ثلاث مصادر وعندي معلومات عن المصادر دي معلومات نظريه بتقول مرقس اول واحد كتب فنظريا هو اقرب واحد للحدث بس هل بالضروره اول واحد كتب هو اصح واحد كتب لا بس انا ما املكش معايير تخليني افاصل او أ- اختار بش... ب- ب- بشكل يديني إيه، يعني اكون واثق من اختياري اكتر يعني اقصد ايه اني انا ما اعرفش عنهم غير مرقس كتب سنه كذا متى كتب سنه كذا لوقا كتب سنه كذا نظريا ما املكش معلومات عنهم غير ان مرقس اول واحد كتب فلازم فانا باخدها حجه يعني لا مش ما عنديش غير كده ما عنديش خيار غير كده هو اول واحد كتب فهو اقرب واحد للحدث فالمفروض ان هو يكون الاصح واحسنهم ليه لان انا بتعلم من خلال التاريخ ان كل ما الفتره الزمنيه بتطول كل ما العمليه بتنيل اكتر طب هم علشان كده ساعات بيختاروا مرقص طيب ليه ساعات بيختاروا لوقا قال لك ساعات بيختاروا لوقا علشان خاطر لوقا قال انه كان بيبحث وبيدقق واتبعت كل شيء من الاول بتدقيق فده معناه ان ممكن يكون اطلع على مرقص فعلا ونقل منه بس كان عنده مصادر تانية خلته يصلح في الروايات اللي كانت عند مرقص اه وصلت لمرقص بايظه وبعض ال بعض ال بعض العلماء المسيحيين مش علماء المسيحيين اباء الكنيسه الاوائل بيتكلموا عن انجيل لوقا وبيحاولوا يبرروا هو ليه كتب اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق كتب كده علشان واضح ان اللي كتبوا قبل منه غلطوا او نشروا معلومات غلط فهو بحث ودقق عشان يجيب المعلومات الصح عشان توفيلوس يعرف الصح من الغلط يعني مش ضروره مش بالضروره هو كتب لنزعات ايمانيه لكن هو عرف ان توفيلوس وصل له كلام غلط من ناس كتبوا قبل منه فهو بحث ودقق علشان يجيب الصح فمن الاخر اه لوقا ممكن يكون كتب بعد مرقس لكن ممكن عشان لوقا كاتب انه بحث ودقق فممكن يكون اطلع على مرقس وهو عارف ان في ناس كتبوا قبل منه يعني ما بين قوسين زي مرقس غلطوا هو جاب الصح فاحنا ممكن نلاقي القصه موجوده في مرقس وفي متى وفي لوقا ده احسن لكن ناخد بكلام لوقا زي ايه مثلا القصه بتاعت آه، يوحنا جاب المسيح في نهر الاردن وقام غطسه وراح انفتحت السماوات وروح القدس نزلت على هيئه جسميه مثل حمامه وقفت على كتفه وصوت من السماوات قائلا حاجه معينه الاناجيل الثلاثه بتختلف الصوت ده بيقول ايه معظم الاناجيل بتقول او في انجيل بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت انجيل تاني بيقول انت ابن الحبيب الذي به سررت ايه الفرق ما بين الاثنين ان واحد بيخاطب الجموع واحد بيخاطب شخص المسيح نفسه فكأن الشخص الصوت اللي بيخاطب المسيح كأنه بيعرفه المعلومة دي انت ابن الحبيب التاني بيعرف الناس يسوع مش محتاج يعرف ان هو ابن الحب هو عارف بس انا ه... ما الصوت بيبلغ الناس اللي حواليه في انجيل لوقا في بعض المخطوطات بنلاقي ان الصوت بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك يعني هو بيكلم المسيح بيقول له انت ابني انت النهارده اتولدت وفي بعض المسيحيين كانوا بيؤمنوا ان المسيح مش ابن الله منذ الازل ولا ابن الله على الحقيقة مولود منه لكنه ابن الله بالتبني وانه اصبح ابنا لله يوم المعمودية وقبل المعمودية لم يكن قبلا ابنا فاهم ازاي؟ ودي بالنسبة للمسيحيين هرطقة ان انت تؤمن المسيح ابن الله بالتبني وانه مش ابن الله منذ الازل مولود من الاب قبل كل الدهور فالعلماء طيب احنا عندنا القصة في متى وفي مرقس وفي لوقا واحد بيقول هذا هو ابن الحبيب واحد بيقول انت ابن الحبيب واحد بيقول له انت ابني انا اليوم ولدتك فقال له الصح واحد من اتنين انت ابن الحبيب يا اما انت ابني انا اليوم ولدتك لكن هذا دي غلط قال لك ليه طب انا منين رجحت اختيارين وعرفت ان واحده غلط من خلال الدراسة التاريخية للعقائد المسيحية وببقى عاوز أعرف هي إيه هي أقدم عقائد مسيحية كانت موجودة هي ان المسيح مش ابن الله على الحقيقه لكن ابنه بالتبني ابن الله بمعنى زي ما ادم متقال عنه ابن الله زي ما الملائكه اتقال عنه ابن الله زي ما الصالحين متقال عنهم ابناء الله زي ما اليهود كانوا بيقولوا على نفسهم نحن ابناء الله واحباء بمعنى ان احنا ناس عباد الله صالحين وبنسمع كلامه وبنطبق شريعته والكلام ده كله فهم عارفين من خلال دراسة تاريخية للعقائد ان اقدم شكل هو اللي بيدي انطباع بالعقيدة الاقدم اللي هي ان المسيح ابنه بالتبني وانه بيعلن له ان انت ابني النهارده لكن العقيدة اللي بتقول هذا هو ابن الحبيب ده غالبا تحريف انه ما كانش حابب العقيدة اللي بتقول ان المسيح ابن الله بالتبني راح غيرها علشان تفضل عقيدته هو الصح اللي جت بعد كده اللي هي ان المسيح ابنه المولود وان يوم المعموديه ده كان مجرد اعلان للناس اللي حوالين المسيح مش للمسيح نفسه ده هو ابن الله منذ الازل وهو عارف انه ابن الله فاهم ازاي طيب هو بقى بيجي ي- يفاصل ازاي ما بين اخر اتنين انت ابني انا اليوم ولدتك ولا انت ولا انت ابن الحبيب الذي به سررت ممكن ما يعرفش الفصل اصلا وبيبقى واخد باله الخلاف ما بين الاتنين مش كبير ممكن بعض العلماء بقى يبتدوا يجتهدوا وتلاقي ناس بتقول كذا وناس بتقول كذا فاهم ازاي يعني في بعض العلماء بيقولوا لا الشكل الاصح هو بتاع انت ابني انا اليوم ولدتك اشمعنى اصل احنا مثلا لما بنيجي نقرا في رساله العبرانيين والعبرانيين ده كاتب من من القرن الاول هو مش بولس بس هو واحد كتب في القرن الاول بنلاقيه بيتكلم عن المسيح وبيقول بيلم- بيتباهى بالمسيح وبيقول مين من الملائكة قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك فيجي العلماء يسألوا طب وهو يعني إمتى المسيح اتقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك فكأن النص ده بتاع العبرانيين إشارة إن كاتب العبرانيين عارف الرواية بتاعت إن المسيح اتقال له يوم المعمودية أنت ابني أنا اليوم ولدتك وبيتباهى بده وبيقول هو بقى مين من الملائكة اتقال له الكلام ده عشان يثبت إن المسيح اعظم من الملائكه فاهم ازاي ففي بعض ال- دي بقى حته بيبقى فيها ابحاث المهم انت تبقى واخد بالك لما نيجي نقرا نصوص او روايات ان العلماء يا اما بيرجحوا مرقس يا اما بيرجحوا لوقا طيب هو ايه اللي يفصل لو انا لقيت يعني متى غالبا بينفضوه ان متى عارفين عن طريق التجربه زي ما قارنا اكتر من قصه بيغير في القصص ودايما بيبالغ وبيغير زي قصه ابنه يايرس هو المفروض مي... آه، آه، مريضه وهيشفيها متى قال لك لا دي ميته وهيحييها مرقس بيقول ان هو مجنون واحد قال لك لا دول هما اتنين عنده دايما مبالغه وعاوز يزود تيجي مثلا ليه ما ما خدوش المادة ده في الكتاب اصلا يعني ما عرفوش لا لان ما كانش عندهم النظره التاريخيه دي لل... لل... للكتابات طب حتى دلوقتي ما يؤمنوش باللي موجود في مكة ما ينفعش ما ينفعش الموضوع مش كده يعني اصلا كل اللي احنا بنحكيه ده الكنيسه تقول عنه كلام فاضي دي دراسات تا- تاريخيه عن الاناجيل لكن هم يجوا يقولوا لا الخلافات دي هم كلهم بيكملوا بعض ومش عارف مين وده بيروي القصه من وجهه نظر إيه، مش عارف مين وده بيروي القصه من وجهه نظر مين وكده لكن هو ما بيؤمنش ان حد ان القصه كان ليها شكل وده غيره لسبب من الاسباب هو بقى ما على بال ما تقنعه بكده المهم م- مرقص اهو يا اما بيرجحوا مرقص يا اما بيرجحوا لوقا طيب ايه اللي بيخليني افاضل ما بين مرقص ولوقا بتبقى دراسات تاريخيه تانية حوالين موضوع الفقره اللي احنا ب- بنبحثها يعني ال- القصه بتاعت ال- المعموديه دي موجوده في متى وفي مرقص وفي لوقا وجدت متى بيقول حاجه مرقص بيقول حاجه لوقا بيقول حاجه اللي هو هذا هو ابن الحبيب انت ابن الحبيب الذي به سررت انت ابني انا اليوم ولدتك فعرفت متى مع نفسه فمرقص ولوقا هم اللي عليهم العين مين بقى فيهم هو اللي صح فببتدي الموضوع بيتكلم عن ايه حاجه ليها علاقه بالبنوه فببتدي ادرس بقى تاريخيا ايه حوار البنوه والعقائد حوالين البنوه اتطورت ازاي وايه اقدم شكل من اشكال البنوه فببتدي اشوف اه يبقى لوقا غالبا هو الصح تمام الكلام ده كله اللي احنا بنحكي فيه ده ان انا اشوف مين المؤلف انا مش عارف مين المؤلف طب مصادره ايه شفهيه ومكتوبه والكيو والال والكلام ده كل ده اسمه نقد تاريخي نقد تاريخي يعني ايه نقد تاريخي يعني انا عندي وثيقه حفرت في الارض طلعت وثيقه عاوز اشوف الكلام اللي في الوثيقه ده صح ولا غلط وايه مدى مصداقيته هدف ال- النقد التاريخي ان انا اشوف ايه الحق من الباطل في الوثيقه دي واعرف ايه الصح وايه الغلط عاوز اطلع كل المعلومات التاريخيه والتاريخيه المقصود بيها الحقيقيه في الوثيقه دي طيب فالعلماء بيطبقوا النقد التاريخي على اصفار الكتاب المقدس علشان يطلعوا الحق ما بين ركام كبير من الباطل فلما النقد التاريخي النقد التاريخي يتطبق على الأسفار الكتابية يبقى اسمه ايه النقد الكتابي معظم المسيحيين مقتنعين ان النقد الكتابي حاجه وحشه وان النقد الكتابي بيطعن في المسيحيه وبيطعن في الكتاب المقدس لكن الحقيقه ان النقد الكتابي بيقول لنا حقائق عن الاسفار الكتابيه عاوز ابص في الورق كده عشان اشوف انا وصلت لفين ادي النقد التاريخي وبعدين ايه مهمة النقد التاريخي في اخر الصفحة رقم عشرة بيقول ايه معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة الخاصة بهذه الوثيقة اي استخراج المعلومات الصحيحة الحقيقية من بين ركام الباطل وبما ان الكتابات والوثائق المسيحية المبكرة لا تختلف في طبيعتها عن اي وثائق اخرى كتبت في العالم القديم نستطيع تطبيق النقد التاريخي على هذه الوثائق فيما يسمى عند المسيحيين بالنقد الكتابي يبقى النقد التاريخي ده بيطبق على اي وثائق قديمه عاوز اعرف عنها المعلومات الحقيقيه التاريخيه واسفار الكتاب المقدس تعتبر أس- وثائق قديمه محتاج اعرف عنها في ايه الصح وفين الغلط فلما بطبق النقد التاريخي على الاسفار الكتابيه بيطلع لي النقد الكتابي طيب حلو قوي انا حاطط على هامش الموضوع انصح بقراءه الكتب الاتيه بتاع رياض يوسف داوود مدخل الى النقد الكتابي ده كتاب مهم جدا رغم صغر حجمه كتاب صغنون خالص وموجود PDF ممكن تبقوا تنقلوه من عندي وفي كتب لبارت ايرمان بالانجليزي كتاب The New Testament كتاب العهد الجديد A Historical Introduction to the Early Christian Writings مقدمات تاريخية عن الكتابات الأولى المسيحية فبيجي يتكلم عن أسفار العهد الجديد وبيتكلم عنه بمعلومات تاريخية ويطبق عليه النقد التاريخي فبارت إيرمان ذاكر القصة دي وذاكر حاجات كتير في الكتاب بتاعه ده وفي كتاب بقى جيسس اللي هو الكتاب اسمه يسوع Apocalyptic Prophet of the New Millennium يعني النبي الرؤيوي للألفية الجديدة يعني هو الكتاب ده بيتكلم عن أنا عاوز أعرف مين هو يسوع بحسب الوثائق التاريخية بس الوثائق التاريخية فيها صح وفيها غلط فبجيب الخلاصة فالخلاصة إنه نبي رؤيوي نبي رؤيوي يعني المقصود انه نبي من انبياء اخر الزمن يعني هيجي بعديه القيامه ونهايه العالم والكلام ده كله فهو شايف ان المسيح نبي له علاقه وثيقه ب ان خلاص يعني احنا في اخر الزمان يعني من انبياء اخر الزمان طيب وفي كتاب ثالث اسمه جيسس انتربتد جيسس انتربتد يعني كان ايه المسيح بيتكلم بس حد بيقطعه وبيقول ايه revealing the hidden contradictions in the Bible and why we don't know about them يعني بيكشف التناقضات المخفية في الكتاب المقدس وليه احنا مش عارفين عنها حاجة بيتكلم بقى عن الكنيسة وتعاملها مع الكتاب وايه التعامل الصح مع الكتاب وحاجات كتير زي كده في برضه لو تزود على الكتب دي كتاب له اللي هو فورجد اللي قلنا عنه ده ده اسمه فورجد writing in the name of God. Writing in the name name of God. اللي هو الكتاب اسمه مزور فورجد. الكتابة باسم الإله يعني ناس بتكتب باسم ربنا يعني على أساس هم بيكتبوا كلام بإيديهم وبعدين بيقولوا ده كلام ربنا. فهو بيتعامل مع ايه الكتب العهد الجديد وانها كتب ما كتبهاش تلاميذ المسيح وان هي كتب مشموحه بها من الله والكلام ده كله وفي كتاب اخر كتاب له اسمه Did Jesus exist Did Jesus exist يعني هل وجد يسوع بمعنى ان هل المسيح ده كان شخصية فعلا تاريخية عاشت على الأرض وليها وجود ولا مجرد أسطورة فبارت إيرمان في الكتاب ده بيرد على الناس اللي بتقول إن المسيح مجرد أسطورة إن في بعض الناس بسبب إن هي ما بتطبقش النقد التاريخي على أسفار العهد الجديد فبتجد للمسيح صور متناقضة كثيرة فتقول لك ده مجرد خرافة أنا مش عارف هو فين المسيح ده في إنجيل بيبان شجاع وقوي في إنجيل تاني جبان وخايف في إنجيل تالت راجل مهتم بالدنيا في إنجيل رابع ده عامل درويش ومش لاقي مكان ينام فيه ومش عارف مين وإنجيل بيذكر عنه معجزات معينة مش موجودة في أناجيل تانية وت... فالصورة متلخبطة علشان هو بياخد كل كتاب على حدة على أساس إن كل اللي فيه صح فكل اللي هنا مع كل اللي هنا بيضربوا في بعض وهكذا فيطلع في الآخر يقول لك يا عم بلا قرف ده يسوع أصلا دي شخصية خرافية من نسج خيال المؤلفين دول ولا يمكن يكون في شخص احيا موتى او مشي على الميه او مش عارف مين ولا عمل الحاجات اللي مكتوبه عنه في العهد الجديد. فبارت ايرمان في الكتاب ده Did Jesus exist بيتكلم عن ان فعلا لا المسيح كان فعلا شخصية كان ليها وجود تاريخي وعاش وبيرد على اللي بيقولوا ان هو مجرد اسطورة وبيبين في اخر الكتاب ان يسوع كان نبي فقط مجرد نبي من انبياء اخر الزمان
مسلم بحر لا ملحد مش مؤمن اصلا بوجود اله
بعد كل ده هو بينقض القرآن أكيد طبعا لا ملوش كتب ينقض لا طيب هنا بقى الصفحة رقم 11 هل يعتبر النقد الكتابي هجوما على الكتاب المقدس؟ المفروض لا النقد الكتابي مش هجوم على الكتاب المقدس بس احنا لسه ما اتكلمناش على اقسام النقد الكتابي دي لسه هندخل فيها احنا بن احنا بنشوف في النقد الكتابي النقد التاريخي ده بيتطبق على الاسفار الكتابيه فبيتسمى نقد كتابي احنا قلنا اهم حاجتين عاوزين نعرفهم عن الكتب مشكله مجهوليه المصدر مين اللي كتب الكتب دي وجابوا الكلام اللي مكتوب في الكتب دي منين بس في مشكله ثالثه كمان هنتكلم عنها ايه بقى المشكله الثالثه انا بمسك الكتاب وبقرا نص معين هل فعلا اللي انا بقراه ده هو اللي كتبه المؤلف فعلا ولا في حد لعب في الكتاب ما دي برضو نقطة مهمة ما هو ده باخده في باخده في الحسبان انت قاعد بتقرا نشيد الانشاد ولا ايه مبسوط قوي قاعد بيقرا ومبسوط قوي ف ففي مشكلة ثالثة النص اللي أنا بقرأه ده هو هل فعلا هو النص اللي كتبه المؤلف اللي أنا معرفوش ولا جاب الكلام ده منين ولا ده في حد زود الطينة بلة ومع مرور الزمن الكتاب اتلعب فيه فما بقتش أنا بقرأ الكلام اللي كان مكتوب فعلا في القرن الأول فبرضه النقد الت- الكتابي المفروض بيتعامل مع النقطة دي وبيحاول يحل المشكلة دي المهم نقرا كده كلام لشنودة في كتابه النقد الكتابي هو انا مفروض اتعاقب قانونيا ان انا بوصف ال ال ال ده كان عبارة عن حاجة عبارة عن 15 صفحة كتيب حجمه قد ده ومكتوب عليه النقد الكتابي فما ينفعش يتسمى كتاب ولا كتيب حتى شوف بقى تصغير كتيب يكون ايه الله اعلم المهم ان المفروض الكتيب النونو ده كان بيرد فيه على حاجات كان كاتبها مين مارت ايرمان مين لا متى المسكين على وجه التحديد متى المسكين اكتر مفسر ارثوذكسي مصري كان مطلع على الكتابات الاجنبيه اللي مؤلفيها ليهم في النقد الكتابي فتلاقي في تفسير متى المسكين مثلا ان النص ده في اقدم المخطوطات مش كده نهايه انجيل مرقس ده هو مضاف قصة المرأة الزانية مش موجودة في بعض المخطوطات حاجات ما كناش بنقرا عنها في أي إيه تفسير أرثوذكسي قبل كده فالبابا شنودة ما كانش عاجبه الكلام الفاضي بالنسبة له اللي بيكتبه متى المسكين فراح عمل كتيب نونو عشان يرد على متى المسكين في بعض التعليقات اللي كاتبها في تفاسيره متعلقة بالنقد الكتابي فهو بادئ في أول الكتاب بيقول إيه بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب المقدس يعني ايه قوامين على الكتاب المقدس هم كانهم هم اللي بيحددوا كل حاجه بخصوص الكتاب هو يقصد ايه بيحددوا كل حاجه النقاط اللي احنا اتكلمنا عنها الرئيسيه دي مين اللي كتب جاب كلامه منين والنص المكتوب صح ولا غلط فهو هنا بيقول ايه السن هو اللي بيفهم يراجعون الفاظه كما لو كانوا علماء في اللغه طبعا هو الراجل ده بي- يقصد تحديدا مشاكل الترجمات يعني ايه يعني الترجمه بتقول كذا يلاقي لا في علماء يقولوا الترجمه غير كده الترجمه غير كده هو شايف طبعا معظم المسيحيين ربنا يهديهم بيتعاملوا مع الفان دايك كان هو الكتاب نزل بالعربي بالترجمه دي فهو شنودة كان شايف ان اللي يحاول يراجع ترجمة ويقول لا دي ترجمتها غلط ده بيتفزلك مع انها ترجمه في الاخر رغم ان دي مجرد ترجمة عمل بيها بشر لكن دي ثقافتهم فهو ما بيعجبوش الناس اللي بتتكلم في هل دي ترجمة صح ولا دي ترجمة غلط فيقول لك يراجعون ألفاظه كما لو كانوا علماء في اللغة وينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون يعني ايه يحذفون ما يشاءون يعني تلاقي نصوص معينة في بعض النسخ مش موجودة محذوفة او زي مشكله مثلا نهايه انجيل مرقس او قصه المراه الزانيه مش موجوده في اقدم المخطوطات في بعض الترجمات تحذفها او تحطها ما بين قوسين وتشير ان هي اضافه لاحقه او ما كانتش موجوده هو بيعتبر طبعا كل الكلام ده راجع تحت النقد الكتابي ما هو برضو من ضمن برضو نقاط النقد الكتابي وجمعوها مع بعض حتى لو انا قلتها متفرقه احنا قلنا عاوز اشوف مين اللي كتب وجاب الكلام اللي كتبه ده امتى وبعدين عاوز اشوف هو الكلام اللي انا بقراه ده هو فعلا اللي كان كتبه الراجل ده ولا حد تاني جه لعب في الكتاب بعديه طب وايه كمان فهمي للكلام اللي انا بقراه ده ايه هو المفهوم الصحيح لهذا الكلام ده داخل بي- فيه او تحت منه جزء الترجمه يعني الكلام ده باليوناني المفروض مفهوم الكلام ده ايه او مفروض يترجم ازاي او معنى الكلام ده ايه ده برضو داخل تحت موضوع النقد التاريخي ما هو انا مفروض آه، انا في الاخر خالص ما دام المفروض يعني عرفت مين اللي كتب وجاب الكلام ده منين هاجي اقرا الكلام اتاكدت ان فعلا هو ده كلام الكتاب الاصلي ولا حد لعب فيه بعد ما اتاكدت المفروض بقى هاخد الكلام ده وافهمه علشان اطلع منه باللي انا عايزه من قراءتي للكتاب صح فده برضو من ضمن النقد التاريخي ان الكلام اللي احنا بنقراه ده ما هو المفهوم الصحيح للكلام اللي احنا بنقراه ده فهو برضو داخل تحت حتة يراجعون ألفاظه يراجعون ألفاظه بمعنى أنا بقرأ النص اليوناني النص اليوناني المفروض يتفهم إزاي فيتفهم إزاي دي يعني أحدد الكلمات اللي بتعبر عن المعنى الصحيح للنص طيب المهم هو في الآخر قال لك إيه ده ناس وحشة تنتقد اللي هي عايزاه وبتحذف اللي هي عايزاه كما لو كان الكتاب خاضعا لعقولهم وليست عقولهم هي التي ينبغي ان تخضع للكتاب كما انهم جعلوا بعض اجزائه اقل اهميه من غيرها زي ما كنا بنقرا في الملزمه بتاعت عتبه آه، الفكره عامه يقول لك ده في اجزاء ملهاش اي لازمه اصلا او ملهاش قيمه م- لا تعنينا او ملهاش اهميه هو برضه مش عاجبه الكلام ده بس ده امر واقع احنا مالنا ومال الكلام اللي مكتوب ده طيب واللي قبل منه كان بيقول ايه ان الكتاب المفروض هم يخضعوا ليه مش الكتاب يخضع لعقولهم طيب هم ليه بتوع النقد التاريخي ده بيضطروا ان هم يدرسوا في الكتاب ويعملوا كل الافلام اللي احنا بنحكي عنها دي عشان الكتاب فيه مشاكل فبيحتاج علشان انا افسر المشاكل دي او احلها او افهم ايه اللي بيحصل بالظبط اعمل كل الدراسات دي فلو كان الكتاب ما فيهوش المشاكل دي زي مثلا ان الروايه الواحده موجوده في اكتر من كتاب لكن الروايات مختلفه او القصه موجوده هنا وهنا بس القصه متغيره او بلاقي ان القصه هنا متناقضه مع القصه هنا او مثلا بلاقي ان الترتيب التاريخي للقصص مختلف من انجيل لانجيل او مثلا القصه الواحده فيها تفاصيل بس ترتيبها التاريخي م- مختلف من انجيل لانجيل حد فاهم اللي انا بقوله انتوا مش فاهمين طب اديني مثال على أو ممكن ما اكونش عارف بس اديني مثال حتى من الواقع على ان ترتيب القصص تاريخيا مختلف من انجيل لانجيل
وملصق من حياتنا يعني اي حاجه اه وضح لي الجمله دي انت فهمت منها ايه ترتيب القصص تاريخيا بيختلف من انجيل لانجيل اه يعني مثلا انا اقول لك مثلا حاجه حصلت كذا وبعدين آه، اول ما انا جيت مثلا الثوره حصلت 2011 واحد يقول 2008 مثلا
انا مثلا جيت الجمعيه بعد كده كتير رحت قصة في القصة.
رحت المدينه بعد كده رحت الكليه أيوة.
ايوه آه، راح- درجات الجامعه بعد كده رحت الكليه بعد كده غير يعني في كذا قصه ترتيب القصص دي في انجيل غير ترتيبها في انجيل تاني زي ايه زي مثلا المسيح دخل الهيكل ولقاهم بيبيعوا حمام ومش عارف ايه راح قالب عليهم الموائد وعمل صوت من حبال وقعد يلسوعهم بعد ما الفيلم ده خلص كان جعان فراح ابصر شجره تين راح لعله يجد فيها تين ما لقاش راح لعنها في اناجيل تانية بنلاقي لا ده هو كان خارج جعان دور على تين في الشجرة ما لقاش راح لعنها وبعدين راح داخل الهيكل لقى مواد الصيرفة راح قلبها دي مجموعة قصص ترتيبها مختلف من انجيل لانجيل طب ازاي بقى قصة واحدة وترتيب احداثها مختلف من انجيل لانجيل زي القصه مثلا بتاعت ي- اختبار المسيح ان الشيطان خده ووداه بقى فين الاول قال له في قصه بتقول خده وطلعه على الجبل قال له ارمي نفسك من فوق قال له لا قال له لو انت ابن الله حقا ارمي نفسك عشان مكتوب ان لانه يوصي ملائكته به ليحفظوه في كل في طرق مش عارف على ايديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك راح قال له لا لا تجرب الرب الهك راح خده وداه الهيكل وحطه على الهيكل من فوق و- او المهم ان نفس قصه واحده فيها اكتر من حاجه القصه دي موجوده في متى وموجوده في لوقا بس ترتيب القصص في الاثنين مختلف في كمان حاجه ترتيب الاحداث في الانجيل ككل يعني ايه هو انجيل معين بيذكر واقعه ان المسيح قلب موائد الصيارفه دي كانت في بدايه حياته ولا في اخر حياته في انجيل بيقول ان ده من اول الحاجات اللي هو عملها تقريبا ده انجيل يوحنا في الاناجيل التانية بيقول لك ده من اخر الحاجات اللي هو عملها ودي من ضمن اسباب ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوه اصلا لانه كان بيقطع عليهم تجارتهم في الهيكل فاهم ازاي ففي حاجات كتير مشاكل في الكتاب بتخلينا ان احنا مش قادرين نستقي الحق من الكتب دي بسهوله فبنحتاج ان احنا نطبق عليها النقد التاريخي يعني ان احنا عاوزين نعرف المعلومات الحقيقيه التاريخيه من الكتب دي فلو الكتب ما كانش فيها مشاكل ما كناش احتاجنا للنقد الكتابي ف المفروض المسيحي اللي بيعادي النقد الكتابي بنقول له لا انت المفروض لو فعلا عايز تفهم الكتاب بيقول ايه تطبق النقد الكتابي فانت اللي محتاج للنقد الكتابي علشان تفهم ما العلماء اللي طبقوا النقد الكتابي دول لو كانوا قادرين يفهموا من الكتاب من غير الابحاث والمشاكل دي كانوا فهموا منه ما كانوش وجعوا دماغهم
هو معنى لعنة في المسيحية ايه معنى اللعنة في المسيحية لا يعني يدخل النار ما, ما يدخلش جنه يعني اه بس هم مش بيقولوا كلمه لا اديني مثال يعني على كلمه لا لو قلت لعن الشجر اه لا هو لعن الشجره دي في الموقف ده المقصود انه آه، ال- يبست وماتت وبقت وحشه زي مثلا نقول لك ال- الفراعنه مثلا يقول لك انت اوعى تدخل الهرم ده لاحسن تبقى ملعون يعني ايه يعني هتعيش حياه وحشه وصعبه والموت يطاردك والمرض والافلام الهندي دي ده هو مقصود يعني طيب فهنا بيقول ايه ونحن لا نقبل منهم هذا الوضع الوضع ولا نوافقهم عليه اما ان ينتقل بعض من افكارهم الى داخل كنيستنا فامر عجيب ما كنا ننتظره اطلاقا وسنضطر الى مواجهته حتى لا ينتقل الى البسطاء الذين قد يقبلون ما يقدم لهم من فكر دون فحص يا سلام خايف على رعاياه ان الافكار دي هتضللهم طيب فالموضوع ده قال لك ايه قال لك الكلام ده بيفكرني ب لما فرعون قال لموسى اللي هو المفروض جاي يصلح فرعون قال لقومه عن موسى انه ايه انا خايف عليكم ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فاتهم موسى عليه السلام بالباطل رغم ان هو جاي يصلح او النقد الكتابي ده المفروض علشان نفهم الكتاب ونستوعبه اصل خلي بالك دي مشكله حتى معظم الاخوه بيقعوا فيها ان مثلا من اشهر الحاجات انا مش فاهم عقيده معينه لبولس ليه لان هو بيقرا ال 14 رساله وفاكر ان بولس كاتب ال 14 وفي كلام هنا مخالف مع اللي كان قاله بولس هنا لان في رسائل فعلا كتبها بولس وهي دي عقيدته رسائل تانية مزورة ما كتبهاش بولس فيها عقائد مخالفة فالعملية بقت طشاش عنده هو المفروض المعتقد كده ولا كده فنيجي نقول له لا هو كده علشان بولس قال في رمية كذا كذا كذا يقوم قايل لي طب ما في العبرانيين مكتوب كذا نقول له طب ومين قال لك ان بولس كتب العبرانيين فانا من خلال النقد الكتابي لما قدرت افهم بولس كتب ده ما كتبش ده فيبقى انا قدرت افهم اللي هنا بيعبر عن بولس لكن اللي هنا مش بيعبر عن بولس فما يدخلوش في بعض فما تلخبطش برضه مثلا في الاناجيل هو المفروض المسيح كان كذا ولا كذا فمن خلال كتابي ببقى بقدر اشوف هي انهي اصح شكل للروايه وبعدين بقدر ابرر بقى طب الاشكال التانية دي اتغيرت ليه والموضوع يتفهم في دماغي ويبقى الامور واضحه فمعظم الناس وحتى يمكن المسيحيين هم ما بيفهموش كتابهم يمكن دي من ضمن اسبابها ان هو حتى لو قرا الكتاب كده كله على بعضه طب التناقض ما هيفهم حاجه ايه يعني هو التناقض صحيح صريح ما بين عقائده وعقيده بولس ذات نفسه اه يعني مثلا في العبرانيه والروميه الاثنين مختلفين يعني ما ينفعش الجمع ما بينهم باي شكل من الاشكال
سيبك من نقطة بولس دي مش مشكلة هقول لك مثلا في نقطة يعقوب وبولس دي نقطة أشهر بولس بيقول إن دخول الجنة بالإيمان فقط بدون أعمال يعقوب بيقول صراحة إن الإيمان بدون أعمال ميت فلازم الإيمان محتاج له أعمال وإن أنت لو ملكش أعمال يبقى أنت إيمانك ميت مش هتدخل الجنة ده خلاف صريح ما بين بولس ويعقوب هما المفروض مثلا بيؤمنوا ان الكتاب كله روح واحده وبيقول بنفس ال- عقائد.
ازاي عشان يخرجوا من الموقف ده؟
هما مثلا يجوا يقولوا ده بولس بيتكلم عن حاجه ويعقوب بيتكلم عن حاجه تانية رغم ان هما الاثنين بيتكلموا على ايه اللي هيدخلني الجنه
طب ايه بقى حاجه إيه؟
يعني ايه اللي حاجه وحاجه ما هو لا انت تخش الجنه يا اما ما تخش لا هو بقى يقول لك ده يعقوب بيتكلم عن إيه، يعني الأعمال الشخصية والموضوع ما يكونش نظري يعني المفروض نساعد الفقراء طيب المو- المفروض نساعد الفقراء كده وخلاص لازم فعلا تساعد الفقراء عشان يبقى إيمانك ده صحيح وحقيقي فهو يقول لك ده مش بيتكلم عن الإيمان اللي يدخلك الجنة ده بيتكلم عن إيمان بأعمال معينة المفروض نعملها ونمارسها في حياتنا ليهم بقى بعض ال... بيألف كده حاجة ويطلع يعني.
انا اقصد ان احنا لازم نبقى عارفينها عشان ننتقدها يعني ان كان كلامك هو منتقد من وجه كذا وكذا وكذا وكذا يعني انت كنت عملت كده
سيبك من الموضوع ده دلوقتي طيب نبقى نتكلم عنه بعدين المهم احنا قلنا بقى النقد الكتابي ده قلنا حطينا تحتيه كام حاجة قلنا مين اللي كتب وجاب كلامه ده منين وبرضه داخل تحتيها طب هو كتب الكلام ده امتى وكتب الكلام ده ليه وكتب الكلام ده لمين طب وبعدين برضه دخلنا في حتة ان انا اسمه ايه ده هقرا نص الكتاب الكلام اللي انا بقراه ده هو فعلا اللي كتبه المؤلف ولا لا وبعدين طيب انا حددت النص طب اللي انا قاريه ده افهمه ازاي وهكذا طيب ده كل ده نقد كتابي النقد الكتابي بقى العلماء بيقسموه
انا لقسمين رئيسيين هو يعني النقد التاريخي ده له علاقه بت- بتاريخ كتابه ال- لا الأخبار يعني.
النقد التاريخي ده الاسم العام اللي ممكن يطبق على اي كتاب قديم آه.
فهم لما بيطبقوه على الاسفار الكتابيه بياخد اسم الكتاب النقد الكتابي يعني النقد التاريخي هو هو النقد الكتابي بس لما بيطبق على اسفار معينه اللي هي الاسفار الكتابيه هو في كتب بقى النقد النصي دي مكتوب موجوده ايه موجوده الكتب اللي هي النقد النصي وكده يعني بتكلم في الحاجات دي يعني اما انا ما الكتب اللي انا كاتبها دي مدخل الى النقد الكتابي ده موجود وفي كتب تانية بس بتاع هنا علي
اه بس مش في كل المكتبات ده في بيروت ده
مش في كل بيروت دي المكتبات كفار
لا كاثوليك لا طب الكسوليك مين؟ أنا المهم النقد الكتابي ده ده المجال الكبير اللي هو ايه تطبيق النقد التاريخي على الاسفار الكتابيه بيتقال بالانجليزي اللي هو ال biblical biblical جايه من كلمه Bible biblical يعني كتابي biblical criticism criticism يعني نقد طيب هما بيقسموا بقى النقد الكتابي او ال biblical criticism ده بيقسموه لقسمين قسم اسمه النقد الاعلى وقسم اسمه النقد الادنى او النقد النصي ده اللي هو ال higher criticism وده ال lower criticism او ال textual يعني نص criticism طيب هم ليه يعني بيقسموا النقد الكتابي ده لقسمين علشان الموضوع يكون فيه تخصص يعني عشان ينجزوا ويطلعوا بنتائج فبيقسموا الشغل على الكتب لقسمين النقد الأ- الاعلى ده عباره عن ايه قال لك النقد الاعلى ده حاجات عاوز اعرفها قبل ما افتح الكتاب واقراه يعني ده كتاب اهو اعمال الرسل نقد الاعلى يعني ايه يعني عاوز اعرف معلومات عن الكتاب ده قبل ما افتحه واقراه واعرف هو فيه ايه طيب انا عاوز اعرف ايه عاوز اعرف مين اللي كتب الكتاب ده وكتب الكتاب ده سنة كام وكتب الكتاب ده لمين دول يمكن ثلاث اشهر اسئله النقد الاعلى المفروض تجاوب عنها هو ممكن يكون اجابات الاسئله دي تكون من داخل نص الكتاب بس المفروض دي تكون معلومات عندي قبل ما افتح الكتاب واقراه فاهم قصدي يعني أنا- دي- انا قبل ما اقرا كتاب هو م- مين اللي كتب الكتاب ده ده سؤال بديهي بس انا ممكن علشان اجاوب على الكتاب ده اضطر افتح الكتاب واقراه ليه عشان انا ما عنديش تراث بيتكلم عن الكتاب ويديني عنه معلومات فمصدري الوحيد هو نص الكتاب نفسه عشان استقرئ منه معلومات عنه دي مشكلة في المسيحية ان انا ما عنديش تراث بيتكلم عن الكتب دي ما اقدرش اتعلم عن الكتاب من خارج الكتاب ما عنديش تراث ما عنديش معلومات فبضطر اجاوب عن كل الاسئلة من داخل نص الكتاب فهو النقد الاعلى المفروض معني عن معني باجابه الاسئله الخاصه بمعلومات قبل ما افتح الكتاب مين اللي كتبه كتب سنه كام كتب لمين كتب ليه هل في ظروف مثلا معينه هي اللي خلته يكتب وهكذا انا اعتقد ان انا كاتب ال- الحاجات دي في الورق صح طيب امال ايه بقى النقد الادنى او النقد النصي عاوز افتح الكتاب بقى واقراه واحدد فعلا نص الكتاب وده بيكون راجع لايه ان انا عندي اكتر من نسخه للكتاب ده اهو لما بقرا نص الكتاب في نسخه معينه بلاقيه بيقول حاجه لما بقرا نص الكتاب في نسخه تانية بلاقيه بيقول حاجه تانية واقرا نص الكتاب في نسخه ثالثه الاقيه بيقول حاجه ثالثه طب انا عاوز اعرف الكتاب بيقول ايه فده عمل النقد النصي ان انا احدد نقد ال- احدد نص الكتاب كل ده المفروض يتطبق على كتب الكتاب المقدس وخلي بالكم انا يمكن ما قلتش المعلومه دي وعاوزكم تحسوا هو رغم المصايب اللي عندهم فهم احسن من غيرهم هم مين النصارى كتب العهد الجديد رغم المصايب اللي عندهم فهم احسن من غيرهم غيرهم مين اليهود كتب العهد القديم يعني حال كتب العهد الجديد مقارنة بحال كتب العهد القديم ميت فل ده حاجة ممتازة ليه بقى ما هو ده برضو له علاقة بأن كتب العهد القديم أكثر آه، أقدم بكثير من كتب العهد الجديد فتفاصيل كثيرة جدا عن هذه الكتب ضاعت مع التاريخ ومع الزمن مع لقدم هذه الكتابات فاكمن يعني كتب العهد الجديد دي ما فاتش عليها غير 2000 سنة أحسن من كتب فات عليها بالنسبة للمسيحيين بقى 3500 سنة و- أو في الحدود دي فاهمين إزاي فحالهم أفضل وبرضه ده بالنسبة للنقد الأعلى يعني أنا لما أجي أسأل هو مين اللي كتب إنجيل متى يمكن أطلع بمعلومات أفضل من لو سألت مين اللي كتب التكوين لان ال- عندي مصادر مسيحيه ممكن بتتكلم عن حد اسمه متى او كذا او كذا التراث المسيحي افضل بالنسبه لي من التراث اليهودي وبرضه طب لما اجي ادرس كنقد نصي هدرس نص مثلا اعمال الرسل من خ... يعني انا عاوز احدد نص اعمال الرسل من خلال دراسه النسخ المختلفه للكتاب ده فهلاقي ان اه ده انا يمكن عندي نسخ كتير لاعمال الرسل مقارنه بعدد النسخ اللي عندي لسفر التكوين آه ماشي ماشي دي نقطة إن مثلا عندي مخطوطات لأعمال الرسل أكتر من المخطوطات اللي عندي لسفر التكوين والفارق الزمني ما بين زمن كتابة أعمال الرسل ومخطوطات أعمال الرسل أقل بكتير من زمن كتابة التكوين والمخطوطات بتاعة التكوين يعني ممكن يكون الفرق الزمني ما بين كتابة أعمال الرسل ومخطوطاته مثلا 350 سنة حاجة بسيطة طب بالنسبة بقى لزمن كتابة سفر التكوين وأقدم مخطوطة لسفر التكوين ممكن الفرق الزمني أكتر من ألف سنة فحال العهد القديم سيء جدا جدا بالنسبة لحال العهد الجديد لذلك معظم العلماء اللي بيدرسوا في النقد الكتابي بيهتموا أكتر بالعهد الجديد اللي حاسين إن ممكن يكون فيه أمل نطلع منه حاجه لكن العهد القديم ده hopeless case تمام طيب فيبقى احنا عندنا النقد الاعلى ده عاوز اعرف مين اللي كتب كتب سنة كتب سنة كام كتب لمين كتب ليه جاب الكلام اللي هو كتبه ده منين طيب والنقد الادنى ده عاوز اعرف هو كتب ايه تحديدا ممتاز جدا كان في بقى مثال برضو من الحاجات اللي بيدرسها النقد الكتابي او النقد التاريخي انا عندي الرواية مكتوبة في اكتر من كتاب فعاوز اعرف هو انهي فيهم صح فانا حاطط مثال مثلا في الورق اللي هي المفروض في رواية بتقول المسيح كان بيسأل تلاميذه هي الناس بتقول عني ايه انا ابقى مين فراحوا قايلين له ده في ناس بيقولوا عنك ان انت ايليا وفي ناس بتقول عنك ان انت يوحنا المعمدان وفي ناس بتقول عنك انك واحد من الانبياء راح سائل بطرس وقايل له طب انت بقى بتقول عني مين بنلاقي ان الاجابه مختلفه في الاربع اناجيل لما بنفتح انجيل متى بنلاقي ان الاجابه انت هو المسيح ابن الله الحي ومرقس بنلاقي انت المسيح ولوقا بنلاقي مسيح الله وفي يوحنا بنلاقي انت المسيح ابن الله الحي القصه موجوده في الاربع اناجيل طيب انا عاوز اعرف هو بطرس قال ايه مين فيهم الصح انا خلاص فهمت العلاقات ما بين الاناجيل علشان اعرف هو انا غالبا هرجح انهي انجيل غالبا يا مرقس يا لوقا طيب وبرضه بجانب الافكار اللي عندي بخصوص الخلفيه العلميه عن الاناجيل وجابوا كلامهم منين برضه لازم اتاكد الاول هو الكلام اللي انا بقراه ده اصلا كان مكتوب في الاناجيل ولا ده تحريف فبضطر اطبق النقد النصي على الاناجيل عشان اعرف ما هو يم... اصل انا ممكن اقرا روايه واقعد احلل فيها واشرحها وفي الاخر واحد يقول لي يوحنا اصلا ما كتبش الكلام ده ده كاتب كلام غيره مين اللي قال اقدم المخطوطات بتقول اللي انت بتقراه ده تحريف حصل فيما بعد مالوش لازمه كل اللي انت طلعت بيه ده وكل اللي انت استنتجته صح طيب انا قبل ما اقرر عاوز اعرف هو اللي انا بقراه ده صح في متى ومرقس ولوقا ويوحنا فالمفروض ان انا بطبق النقد النصي او النقد الادنى على كل كتاب من الاربعه دول فبلاقي مثلا ان نص يوحنا ده متحرف وان هو ما بيقولش انت المسيح ابن الله الحي ده المفروض بيقول انت قدوس الله فبقى عندي اربع اقوال قول بيقول انت هو المسيح ابن الله الحي وقول بيقول أنت المسيح وقول بيقول مسيح الله وقول بيقول أنت قدوس الله هسأل سؤال واللي هيجاوب ده يبقى جامد ايه الفرق ما بين انت المسيح ومسيح الله مش كاتبها في الورقه المسيح ممكن يكون معناها اللي هو اللي- ان هو استخدمه لعمل حاجه لكن مسيح الله قد يكون هو نبي او كذا المسيح المطلق اللي هو مش يكون النيابه عن اهل المسيح أو مسيح الله صح كده يختاروا حاجه مسيح الله دي يعني واحد من المسحاء نبي عادي من الانبياء المسيح اللي هو المسايا نبي اخر الزمان ففي فرق ما بين الاثنين دي برضه علشان افهم الفرق ده لازم اكون دارس الخلفيه اليهوديه والتاريخيه والعقائديه والافلام الهنديه دي فبقيت فاهم ان المسيح ده حاجه ومسيح الله دي حاجه تانية طيب يعني ايه قدوس الله ايه قدوس الله دي ده زي النصوص بقى اللي بتقول ان كل فاتح رحم يدعى قدوس للرب ويعني ان إن انت شخص مبارك وكويس وجميل وحلو وربنا بيحبك كل واحد بقى اي بني ادم بقى اي فاتح رحم يدعى قدوس للرب ده نص في العهد القديم بيقول كده طيب يبقى احنا عندنا مرقص ومتى شبه بعضيهم بس متى مزود ابن الله الحي ابن الله الحي دي مش بنلاقيها لا في مرقص ولا في لوقا اللي هما الاتنين اللي احنا بنعول عليهم في ترجيح مين فيهم صح فغالبا وبما ان برضه يوحنا ما فيهوش ابن الله الحي يبقى لقب ابن الله ده واضح جدا ان هو ايه اضافه لاحقه فبقى عندنا واحد من الثلاثه المسيح ولا مسيح الله ولا قدوس الله هنا العلماء بيجدوا صعوبة في الفصل ما بين الثلاثة دول بس اغلب العلماء بيقولوا غالبا مين اللي صح لوقا هو اللي صح مسيح الله واحد من المسحاء يعني طب ليه ما يكونش مرقس انت المسيح ممكن يكون مرقس انت المسيح دي مشكلة صعبة يعني احنا مش ما بنقدرش نعرف طب وليه يوحنا ما يكونش صح هل ممكن يكون يوحنا صح ممكن يكون يوحنا صح
لانها عادي- لانها عصوره لكل فاتح رحم فده يعني لقب عادي يعني ما فيهوش حاجة إيمانية بارزة تخليه ممكن يكون بس آه يعني آه احنا بنشوف هو يا إما المسيح يا مسيح الله يا قدوس الله لكن غالبا مسيح الله هو اللي صح رجحنا لوقا لأن هو بحث ودقق وممكن يكون مرقس وصلت له الرواية غلط ممكن يكون مرقس وصلت له الرواية صح الله أعلم لكن آه يعني مع النقد الكتابي برضو ما قدرناش نوصل لإيه إجابة دقيقة تخلينا نعرف هو بطرس كان ما أنا عاوز أعرف بقى السؤال بطرس كان بيؤمن بإيه بخصوص المسيح؟ وإجابة من التلاتة دول يفرق. طيب. يوسف رياض بيقول في كتابه مدخل إلى النقد الكتابي ده آخر حاجة هنقراها النهارده بيقول إن شهادة بطرس في إنجيل متى تدل على أنه كان قد فهم آنذاك سر يسوع يعني إيه؟ يعني بطرس فهم اللي فيها وعرف هو مين يسوع فعلا قال له أنت المسيح ابن الله الحي طب وإيه المشكلة إنه يفهم يعني أصل قال لك وهذا ما يناقض صورة الاثني عشر في الأناجيل يعني إيه؟ يعني الأناجيل بتصور التلاميذ إن هم كانوا ما بيفهموش حاجة فكون إن بطرس يظهر إنه فاهم ده مخالف للمعلومات التاريخية اللي احنا نعرفها عن التلاميذ ما كانوش بيفهموا شفت سبحان الله ده ترجيحه إن متى غلط حد تاني صح يعني عاوز اقول لك فكره ان من ضمن اساليب الترجيح ان انت تشوف الروايه دي بتتكلم عن مين واحنا نعرف ايه عن الشخص ده عشان نحكم على اقواله فاهم ازاي فمثلا موضوع المعموديه متعلق بالمسيح وبيتكلم عن معتقد البنوه فاحنا نعرف ايه عن المسيح وبخصوص معتقد البنوة فنحاول نرجح اني فيهم تاريخيا صح ده بيتكلم عن بطرس اللي هو واحد من التلاميذ وبيتكلم بخصوص معتقده في المسيح طب هو غالبا كان هيبقى ايه معتقده وايه مفهومنا عن التلاميذ بشكل تاريخي موضوع كبير يعني المهم هو في الاخر بيقول لك ايه لانهم لم يكونوا يعرفون هذا السر قبل القيامه فيمكن القول ببساطه ان متى سجل اعتراف بطرس مفسرا في ضوء القيامه يعني ايه يعني هو بيؤمن ان التلاميذ ما عرفوش مين هو المسيح غير بعد ما امن الاموات فكون ان بطرس يقول له انت المسيح ابن الله الحي قبل ما يقوم من الاموات ده غلط بشكل تاريخي لان التلاميذ ما كانوش لسه فاهمين الموضوع ده فكأن متى بيحط على لسان بطرس وبحسب ادعاء الراجل المسيحي ده الايمان اللي هم عرفوه بعد ما المسيح قام على اساس ان هو عاوز يقول لك دول هم عارفين من الاول بس هم ما كانوش عارفين في الأ- من الاول فعلا بس انت لو حسب اي مسار هل التلاميذ كانوا عارفين ان المسيح هو الله او هو الله يقول لك اغلب على العالم
المفروض ما كانوش عارفين المفروض ما كانوش عارفين هو بنتكلم في موضوع الألوهية ده ومن ضمن ال- العقائد اللي احنا هندرسها بخصوص المسيحية في أيام المسيح لكن أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك